قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حنان فيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك من خير إلا وقد دلنا عليه وما ترك من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا دايما يقولوا إن الإنسان بيشترك مع أي حد تاني على غير ملته في ميلاد واحد وهو ميلاده من بطن أمه لكن المؤمن يفترق عن الكافر في ميلاد كان السبب في الميلاد الثاني دوت هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميلاد الإنسان من الكفر إلى الإسلام ومن المعصية إلى طاعة رب الأنام سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا أداء أدينا داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة والنبي كان في استقبالنا صلى الله عليه وسلم وشه أجمل وأضوأ من القمر ومن الشمس صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع بعض الصحابة بيعلمهم حاجة من العبادة أو نوع من العبادة لا يلتفت إليها كثير من الناس وهي من أجل وأعظم وأفضل القربات والطاعات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى حديث جميل قوي قوي النبي بيعلمه للصحابة وللأمة كلها والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيأصل معنى المواساة ومعنى الحب في الله ومعنى إحساس الإنسان بآلام الغير من خلال عشر جمل متجمعة في حديث الحديث ده ينبغي أنه ينقش على الصدور بماء الذهب يقول صلى الله عليه وسلم وركزوا معايا في العشر جمل اللي في غاية الروعة اللي بتأسس فعلا حقوق الإنسان من أجمل ومن أروع ما يخطر على قلب بشر قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم أدي أول جملة وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم رقم ثلاثة أو تكشف عنه كربة رقم أربعة أو تقضي عنه دينا رقم خمسة أو تسد له جوعا رقم ستة ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا رقم سبعة ومن كف غضبه ستر الله عورته رقم ثمانية ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ورقم تسعة ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تنزل الأقدام يعني على الصراط رقم عشرة بيختم البوتقة الجميلة من هذا التعامل الإنسان الراقي الجميل بيقول ومن خد بالك بقى بيقول لك وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل الله كأن النبي بيقول لك شفت الخير اللي أنا ذكرته ده كله لو إنك أنت أفسدت الخير دوت بالمن وإن أنت تقعد تأذي الناس بإن أنت تقول له أنا عملت معاك وأنا أكرمتك وأنا السبب في اللي أنت فيه يبقى أنت أفسدت كل حاجة كما يفسد الخل العسل لو اتحط الخل على العسل ضاع العسل فاوعى تضيع العسل ده كله بالخل اللي هو المن النبي أصل حقوق الإنسان في هذا الحديث النبي أصل التراحم ما بين الناس في هذا الحديث ولذلك موضوع الليلة دي هو النبي ونعمة المواساة مفيش أجمل من إحساس الإنسان بآلام الغير كتير من المسلمين بل أكثر المسلمين ما شاء الله عندهم اهتمام جميل جدا ورائع بالعبادة نفسه يصلي قيام الليل ونفسه يصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام في الشهر العربي ونفسه ما شاء الله يذكر ربنا ونفسه يقرأ القرآن ونفسه يجتهد في الطاعات وفي الذكر إلى غير ذلك لكن قليل جدا اللي نفسه يجتهد في تفريش كربات المسلمين قليل جدا اللي نفسه ان هو يجتهد في ان هو يدخل السعادة على الناس مع انها عبادة والله يا جماعة من اجل واعظم العبادات لازم نعرف حاجة نأصل بها الموضوع في البداية ان اعظم الاعمال الصالحه ما تعدى نفعه للغير خدوا بالكم من حاجه جميل جدا ان انا اعبد ربنا لكن اللي اجمل من ده كله ان انا اعبد ربنا وان انا اخلي الناس تعبد ربنا ان انا اعبد الكون كله لله في انسان واحنا ذكرنا الموضوع ده في حته مفاتيح الناس مفاتيح القلوب النبي ومفاتيح القلوب في انسان مفتاحه ان انت تكرمه وتخدمه في انسان مفتاحه ان انت تعطيه فلوس وتتصدق عليه في انسان مفتاحه آه، الكلمه الطيبه والبسمه الحنون في انسان مفتاحه ال ال ان انت تمشي معاه في موضوع تخلصه له المفاتيح دي تخلي الناس دولت يحبوا الدين ويحبوا ربنا ويقربوا جدا ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد ليه مفتاحه كل همنا في الدنيا يا جماعه ان احنا نعبدك يا رب وان احنا نعبد الكون كله كله لله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند البخاري خيركم من تعلم القران وعلمه العلم اللي احنا بنتعلمه لابد ان احنا نتصدق بهذا العلم ونعلم الناس كل اللي اتعلمناه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية خدوا بالكم واحد مريض وقالوا ما- ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين النبي بيعلمك ان انت لما تكون مريض مش علاجك فقط في ال antibiotic و- وفي ال- المسكنات والحاجات ديت لا ده في antibiotic اجمل من الحاجات الطبيه اللي احنا بنستخدمها وهو ان انت تدخل السعاده على انسان فقير وتفرج همه فيقوم النبي يقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه طب ايه علاقة الصدقة بالمرض ده انا بطلع من جيبي وانا مريض وبدفع عشان انا اخف ايوه لما دخلت السعادة على قلب هذا الانسان ولما فرغت قلب فرغت هم هذا الفقير المسكين اللي مش لاقي ياكل ربنا بيفرج همك والجزاء من جنس العمل فانت مش ممكن تكون احن عليه من ربنا سبحانه وتعالى وهكذا والجزاء من جنس العمل تجد ان افضل الاعمال اللي انت بتقدمه لغيرك مش اللي بتقدمه لنفسك وده اللي فهمه كتير من سلفنا يعني واحد زي محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي أمه جالها مرض والمرض ده كان يعني بيخ- بيخلي الدم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها فيعني بات طول الليل عمال يعمل لها عملية تدليك لأصابع إيديها ورجليها بيقول وبات أخي أخويا بقى كان في عبادة برضه ما شاء الله وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي من خشية الله فبيقول والله ما أرضى ليلته بليلتي أنا ليلتي أنا أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من ليلته هو ليه لأنه مع أنه كان بيصلي قيام الليل اللي, اللي سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل الله يعني شرف المؤمن قيام الليل أي نعم ورغم ذلك رغم أنه بيصلي قيام الليل اللي هي عبادة من أجل وأفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه رغم ذلك بيقول شوف هو عمال بيصلي قيام الليل وبيبكي من خشية الله العبادة دي النفع بتاعها واصل له هو مش واصل لحد تاني أما أنا فوصل نفعي لأمي وأمي ديت من أقرب الناس إلي اللي ربنا أمرني أن أنا أشكرها وأكرمها قال جل وعلا أن أشكر لي ولوالديك يا شباب ويا بنات يا اللي التزمته أو لسه بتلتزمه خدوا بالكم من حاجات مهمة جدا بتفوت علينا في حياتنا ممكن نلاقي واحد فينا يبقى حريص جدا ان هو يروح درس علم او يروح آه، للقاء آه، آه، صديق آه، من باب التزاور في الله سبحانه وتعالى او انه رايح مشوار عشان يجلسوا ي- يعني يعني ندردش كده دردشه في بعض المسائل الفقهيه او ان احنا هنقعد مع بعض كاصدقاء في اي مكان لكن امي محتاجاني فهو بيبدي صديقه على امه واحيانا يبدي آه، درس علم في امور من نوافل العلم كعلم المواريث او علم البيوع او غير ذلك على ان هو يطيع امه لا ده خد بالك من حاجه ده طاعه امك فرض عليك المولى عز وجل يقول ان اشكر لي ولوالديك سيدنا ابن عباس بيقول ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها فكان من بينها ان اشكر لي ولوالديك قال ابن عباس فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل تخيلوا حضراتكم واحد ما شاء الله أدى عبادة ربنا وصلى وصام وزكى وحج وعمل كل الخير دوت لكن ما كانش بر بأمه وأبوه لن يقبل وهذا ورد في نص حديث عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة كان أول الثلاثة العاق الوالدين خدوا بالكم احيانا الانسان بيستهتر بالحته ديت انا ممكن آه، يعني وانا قاعد في البيت ادخل السعاده على امي حبيبتي وادخل السعاده على ابويا في حين انا ممكن اكون في نفس الوقت ما قمتش صليت قيام الليل يكون إدخال السعادة على الأب والأم في الوقت ده أولى عند ربنا من قيام الليل تخيلوا حضراتكم أنا أبويا وأمي جعانين مش لاقيين ياكلوا خرجت أشتغل وأكد وأكدح وما رحتش درس طلب علم أكل أمي اللي هتاكله من إيديا واللقمة اللي هتاكلها من إيديا أولى عند المولى عز وجل من إن أنا أروح أطلب مئة ألف درس علم سبحان الملك يبقى إذا الإنسان لازم يعرف فقه الأولويات في أمور ما ينفعش الإنسان ينساها في أمور ما ينفعش الإنسان يتجاهلها أبدا فأفضل الأعمال ما تعدى نفعه إلى الغير الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة لست أنواع النوع الأول المواساة بالمال النوع الثاني المواساة بالجاه واحد عنده منصب كده يقدر يتوسط للناس في فعل الخير وايه وانه يكرمهم ويخدمهم المواساة بالبدن والخدمة المواساة بالنصيحة المواساة بالدعاء والاستغفار المواساة بالتوجع للناس لو ما قدرتش اعمل لهم اي حاجة فعلى الاقل اكون بتوجع عشان خاطرهم وبحسسهم ان انا حاسس بالامهم احيانا الانسان يجي لك يطلب منك خدمة انت عاجز ان انت تقدم الخدمة ديت لكن على الاقل تقول له اخويا والله العظيم انا حاسس بمشكلتك وهدعي لك والله من كل قلبي ان ربنا يفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين وسامحني على تقصيري احيانا بتكون الكلمة دي افضل عنده الف مليون مرة من ان انت تعطيه وتعامله معاملة وحشة اللي هو المثل المصري اللي معروف عندنا في مصر اللي هو لاقيني ولا تغديني سبحان الملك تعالوا نشوف المواساة بالست أنواع دولت في عجالة سريعة كده قبل ما الوقت يجري بسرعة أول حاجة المواساة بالمال سبحان الملك عندك ثقة في كلام ربنا طبعا ده كلام ربنا عندك ثقة في وعد نبينا طبعا ده النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كان عند أحمد والترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن كان أول حاجة مع أن النبي مش محتاج أن هو يقسم صلى الله عليه وسلم لأن هو الصادق من غير ما يقسم كلامه طبعا مصدق وعلى عينه وعلى راسنا ورغم ذلك بيقول لك ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال من صدقة مش هيحصل أبدا معاك 90 جنيه تصدقت بعشرة ما بقوش 80 صدقني بقوا كتير قوي قوي الصدقة بتضاعف ل 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى ما نقص مال من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النساء بسند صحيح سبق درهم مئة ألف درهم حديث عجيب جدا معقولة درهم في الصدقة يسبق مئة ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل كان عنده من المال الكثير والكثير فأخذ من عرض ماله مئة ألف فتصدق راجل عنده مثلا مليار وراح متصدق بمئة ألف جميل جزاه الله خير ربنا يبارك يا رب في أغنياء المسلمين فهو تصدق بمئة ألف واحد تاني بقى فقير ما عندوش غير درهمين فلما لقى فقير معدي برضه محتاج عيني ياكل ويشرب راح مديله نص ثروته اللي هي درهم فالدرهم ده بقى نص ثروته التاني بقى المئة ألف ما كانتش تمثل حاجة في ثروته فسبق درهم مئة ألف درهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان كل يوم يا جماعة ملكين مخصوصين للناس اللي بتتصدق وللناس اللي بتبخل ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا يا رب اخلف على اللي بينفق واللي بيكرم الفقراء واليتامى والمساكين ويقول الآخر اللهم أه اللهم أعط ممسكا تلفا يا رب اللي ما ينفقش اتلف ماله سبحان الملك ولذلك تلاقي واحد ما شاء الله عمال بينفق وماله بيزيد مع انه هو بينفق والمال بيزيد والتاني ممسك وبخيل والمال عمال بيتلف وبينقص مع ان هو ما بيطلعش منه حاجة لكن البركة بتضيع من هذا المال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما نسي حد ابدا ابدا كان النبي عليه السلام بمجرد ما هاجر من مكة الى المدينة اول حاجة عملها المهاجرين دول سابوا ديارهم وسابوا اموالهم وسابوا مصالحهم كلها وسابوا تجارتهم في مكة فلما راحوا هناك بقى ما فيش اي مورد ليهم عمل حاجة النبي عليه السلام راح ايه مؤاخي يؤاخي بين المهاجرين والأنصار انت أخو فلان وانت أخو فلان كانوا بيتقاسموا اللقمة اللقمة كانوا بيتقسموها مع بعض لدرجة المثل الجميل الذي ورد عند البخاري ان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع عبد الرحمن بن عوف مهاجري سعد بن ربيع أنصاري وكان غني جدا قال له يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان ودي كانت حاجة من أغرب أغرب من الخيال العرب عندهم غيرة شديدة جدا جدا على النساء ورغم ذلك بيقول له عندي زوجتين أخليك تشوفهم دلوقتي ونقي اللي أنت عايزها منهم أطلقها لك فإن مرت عدتها تمام تزوجتها أنت فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلنا على السوق فذهب وباع واشترى إلى أن جمع مالا بسيطا وتزوج فتاة من الأنصار على مثقال أو على نواة من ذهب كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعالوا نكمل مع بعض المواساة بالمال ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول
ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني وأحبابي تعالوا نكمل مع بعض المواساة بالمال سبحان الملك الواحد أحيانا بيفكر إيه اللي هيخسره الغني لما يطلع جزء يسير جدا من ماله عارفين يا جماعة لو أغنياء المسلمين طلعوا زكوات مالهم مش هقول الصدقات كمان زكوات مالهم والله العظيم لن تجد فقيرا معدما لا من المسلمين ولا من أهل الكتاب تخيلوا عمر بن عبد العزيز لما قال للمسلمين بس طلعوا زكاة مالكم وطلعوا الزكاة مال وطلعوا فوقها الصدقات كمان خزانة بيت مال المسلمين ما كانتش بتتقفل وهو بيبعت ل 26 دولة لكل والي ينادي في المدينة بتاعته في كل مسجد من المساجد يعني لو المدينة فيها 60 70 مسجد في شوف كم مدينة في كم دولة يعني آلاف يعني مش عايز اقول ملايين مساجد آلاف المساجد الكل بينادي كل يوم أين الفقراء أين اليتامى أين المساكين من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين ترجع الفلوس كلها زي ما هي وتتحط في بيت مال المسلمين زي ما هي فيقول أما ناديتم قالوا نادينا يا أمير المؤمنين قال فما الذي حدث ما الذي رد المال ده الناس ما بتصدق يعني يقول لك يعني آه، حتى لو الواحد مش مش- ما هواش محتاج يقول لك اه بركه واخد بالك سبحان الملك قالوا له عففت فعفت الامه كلها يا امير المؤمنين قال لهم طيب من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين الناس كلها حجت من بيت مال المسلمين اللي مش, مش قادر طبعا يحج حجه من بيت من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين فرغ الشباب من التفكير في الشهوة عشان يقدروا يخدموا دينهم ووطنهم سبحان الملك طيب آه، آه، ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين قالوا له لسه في فلوس فاضله قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب تخيلوا حضراتكم قد ايه الرحمه في ظل هذا الدين العظيم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايام والحديث رواه مسلم خرج من بيته وهو جعان فلا ابو بكر وعمر والاثنين خارجين في وقت واحد ايه اللي خرجكم قالوا جعانين قال لهم والله ما اخرجني الا الذي اخرجكما راحوا مخبطين على بيت واحد من الانصار إيه الو- ده, ده, ده صحيح مسلم في روايه الترمذي ان إيه الصحابي ده كان اسمه ابو الهيثم بن التيهان خبطوا زوجته فتحت مرحبا برسول الله فين ابو الهيثم آه، بيجيب لنا تمر من على النخل شويتين جه ابو الهيثم مرحبا برسول الله والله ما احد اكرم واضيافا مني يعني انا عندي النبي وابو بكر وعمر يعني مفيش حد في الدنيا عنده ضيوف زي اللي عندي ففي ساعتها على طول راح جايب لهم آه، لبن وتمر ورطب وخد السكين وذبح شاه وراح آه، آه، طبخ نصها وشاوي نصها يوم النبي قبل ما ياكل اول حاجه يعملها ياخد قطعه لحم يحطها في الرغيف ويقول ارسل بها الى فاطمه فانها لم تصب مثل هذا منذ ثلاثه ايام يا حبيبي يا رسول الله مش قادر ينسى حد ابدا ويروح باعت لها الاكل لحد عندها سلمان الفارسي لما جاء في قصة إسلامه كان في آخر القصة إن آخر واحد من القساوسة قال له إنه قد حان موعده آه، يعني آه، خروج نبي آخر الزمان علاماته رقم واحد لا يقبل الصدقة رقم اثنين بيقبل الهدية رقم ثلاثة في, في هذا المكان كده آه، آه، آه، خاتم النبوة راح سلمان الفارسي عشان يختبر النبي صلى الله عليه وسلم فراح لقى النبي قاعد فقال له سمعت أنك رجل طيب مبارك وقد جئتك بهذه الصدقة فأول ما النبي عرف أنها صدقة راح داعي أصحابه أكلوا هم وهو ما أكلش لأنه لا يأكل الصدقة في اليوم الثاني جاء سلمان الفارسي قال ايه قال- قال قال رقم واحد قال بقى اختبره الاختبار الثاني عشان يتاكد ان هو نبي اخر الزمان صلى الله عليه وسلم قال له علمت انك رجل طيب مبارك وقد جئتك بهذه هديه فأكل النبي وأطعم أصحابه يعني حتى في الهدية التي ممكن أن يأكل منها النبي لم يأكل واحدة وراح مقطعم إيه أصحابه إلى آخر القصة في قصة أبو هريرة لما كان بي- بيحصل له أنه بيسرع والحديث رواه البخاري كان بيسرع في المسجد من شدة الجوع في يوم من الأيام لقى نفسه خلاص هيموت من الجوع فقال أسأل أبو بكر سؤال يمكن يقول لي طب تعالى نقعد في البيت آه، ناكل لقمة كده وندردش فأبو بكر راح مجاوبه وابو هريره بيقول والله وانا اعلم بهذا من ابي بكر بس هو بيجاوبني ما خدش باله ان انا جعان وراح سائل عمر وعمر برضه راح مجاوبه بس عمر ما شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر كان عنده فراسه عجيبه جدا فقابله بعد كده قال له يا ابا هريره أنا قد علمت انك ايه انك كنت في حاجه الى الطعام ولو كان عندنا طعام لاطعمناك يعني انا ايه انا كنت فاهم بس عملت نفسي مش فاهم اما النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ابو هريره بيساله طب النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان ابو هريره على طول ملازم النبي وبيسمع منه كل حاجه فقال له سؤال معين فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اتبعني يا ابا هر راح البيت بص لقى في البيت عنده قدح فيه لبن فابو هريره قال الحمد لله لقيت فيه لبن اشرب بقين لبن كده يعني ايه ارتوي عشان عشان اشبع الجوع اللي انا فيه ده واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش ينسى حد ابدا يقول له اذهب لأهل الصفة وادعوهم لي أهل الصفة دول سبعين من الفقراء المعدمين اللي مش لاقيين يأكلوا وعايشين أضياف على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعايشين في المسجد أبو هريرة قال يعني ده القدح ده خلاص مع أول واحد يشرب خلص الموضوع وإذا بأبي هريرة قال وما كان لي من طاعة رسول الله بد ما أقدرش إن أنا أعصى أمر النبي راح بعت للسبعين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اسقهم يا أبا هريرة دي كانت المشكلة الثانية إن ساق القوم آخرهم شربا يعني أبو هريرة آخر واحد هيشرب بعد السبعين قال بس خلاص عليه العوض بقى ما حدش إيه ما حدش هيسيب له ولا حاجة فأخذ النبي اللبن ووضع يده عليه وسمى وبارك صلى الله عليه وسلم شرب الأولاني من أهل الصفة الثاني الثالث سبعين ولم تنقص قطرة واحدة فتبسم النبي وهو ينظر إلى أبي هريرة فقال ما بقي إلا أنا وأنت يا أبا هريرة قال أجل يا رسول الله قال اشرب أبا هريرة قال فشربت اشرب أبو هريرة مرتين ثلاثة قال فشربت حتى قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اشرب أبو هريرة قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا خلاص مفيش إيه مكان فشرب النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى حد أبدا حتى في غزوة الخندق لما النبي ربط على بطنه حجر من الجوع حجر النبي سيد ولد آدم ربط على بطنه حجر من الجوع وأبو و- وسيدنا جابر بن عبد الله والحديث رواه البخاري شاف المنظر فمش قادر يتحمل فراح لزوجته عندك اكل قالت له عنديش غير اكل الصبيه قال لها نوميهم وح- واحضري ايه وي- واعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وراح قالت له طيب ابعت للنبي ولو حبيت تبعت لابو بكر وعمر كفايه لان الاكل مش هيكفي قال لها حاضر فراح قال للنبي في ودنه يا رسول الله اعددنا لك طعاما والنبي عمره ما كان عايش لنفسه راح منادي على أهل الخندق يا أهل الخندق قالوا أجل يا رسول الله قال إن جابرا يدعوكم إلى الطعام جابر طبعا أنا متخيل إنه عمل كده يعني خد بال حضرتك الألف دول هياكلوا إيه ده يعني ما شاء الله جيش ما شاء الله وبقالهم ثلاث أيام ما كلوش واخد بالك فإذا بجابر بن عبد الله يأتي إلى زوجتي وبصت وراها لقت النبي ولقت وراه الجيش فقالت بك وبك وراحت تأنبه قال لها والله لقد قلت له ما قلت لي يعني اللي انت قلته لي قلته له ولكن هو اللي راح نادى على الجيش كله قالت أيعلم رسول الله ما عندنا قال أجل قالت إذا فهو أدرى وأعلم صلى الله عليه وسلم جاء النبي وقال له اوعى تخليها تعمل حاجة ما تطبخش حاجة دلوقتي وجاء النبي وتفل وبارك على الطعام وقال أعد الطعام أعدت الطعام وخلى جابر بن عبد الله يدخل الجيش عشرة عشرة يخشوا العشرة ياكلوا من القصعة ويخرجوا جابر بن عبد الله يقول انظر الى القصعة وكأنما تمد من السماء والحديث رواه البخاري بيقول ما فيش اي لقمة ولا اي شوية يعني ما فيش حاجة خالص من الاكل نقصت بالمرة لا لحم ولا حتى الشعير ولا اي حاجة خالص بالمرة سبحان الملك والاكل زي ما هو لحد ما اكل الالف وبعدين أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كل يا جابر أنت وزوجك وأولادك وأهدي لجيرانك ما تنساش جيرانك كل دوت ببركة النبي عليه السلام وعمره ما ينسى حد أبدا صلى الله عليه وسلم ولذلك سيدنا ابن عباس فاكرين الحديث اللي قلناه في أول الدرس سبحان الملك ومن مشى ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا النبي بيقول لما أمشي مع أخويا في حاجته أفضل عندي من أن أنا أعتكف في مسجدي ده ومسجد النبي الصلاة الواحدة فيه بألف صلاة أفضل من أن أنا أقعد شهر كامل تخيلوا ألف صلاة يعني في النص في, في, في اليوم بنص مليون صلاة أو ولا ولا ب 5000 صلاة عفوا 5000 صلاة في 30 يوم شوفوا بقى خمس 5000 في 30 شوف تطلع قد ايه فالنبي بيقول لا ده انا لما امشي مع اخويا في حاجته افضل عندي من ان انا اعتكف في المسجد شهرا كاملا ابن عباس يعني تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم حبر الامه وترجمان القران فهم الحديث وطبقه في يوم من الايام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم داخل عشان يعتكف في مسجد النبي لقى واحد مسلم مهموم زعلان متضايق قال ما بك قال دين علي لفلان لا أستطيع له قضاء فخرج ابن عباس قال رجل إلى أين أنت ذاهب يا ابن عباس قال ذاهب لأسد دينك قال له والمعتكف قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا وراح لرجل قال له أنت لك دين على فلان قال له أجل يا ابن عباس ماذا تريد قال جئت لأسد دين هذا الرجل قال سبحان الله تأتي من المعتكف لتسد دين هذا الرجل أشهدك يا ابن عباس أني قد تنازلت عن ديني وخذ هذا المال وأعطيه إياه ليستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى إن تصدق الله يصدق سبحانه وتعالى الإمام ابن المبارك شيخ الإسلام كان في يوم من الأيام ليه تلميذ تلميذه ده كان من أنجب تلاميذ الإمام ابن المبارك لكن في يوم من الأيام ركبه الدين وكان عليه دين لناس واتسجن بسبب الدين فابن المبارك بيسأل فين فلان الفلاني اللي كان بيجي الدروس قالوا له ده اتسجن بسبب دين عليه لمين قالوا له لفلان راح لفلان قال له كم لك عليه من الدين قال له مبلغ كبير جدا قال له خلاص دينك عندي وراح بعت له الفلوس كلها قال له بشرط تروح تطلعه من السجن ولا تخبره أني قد دفعت لك المال قل له واحد فاعل خير زي ما بيقولوا يعني فراح طلع الشاب من السجن وما قالوش مين اللي دفع الفلوس راح مقابله عبد الله بن المبارك أين كنت يا فتى قال له كنت في السجن يا إمام بسبب فلوس لفلان قال له وكيف خرجت قال رجل طيب مبارك جاء ودفع المال لهذا الرجل فأخرجني من السجن قال ادعو له بخير فدعا له بخير وما علم هذا الشاب أن عبد الله بن المبارك هو اللي دفع له الفلوس إلا بعد وفاة عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك هو هو اللي في يوم من الأيام كان بيخرج مع أهل مدينة مروة عشان يروحوا يحجوا كل سنة فهم رايحين يجمع كل نفقاتهم ويحطها في الصندوق معاه ويروح يصرف عليهم لحد مكة ولحد المدينة ويجيب لهم الهدايا ويذبح عنهم ويخلص لهم كل حاجة وهم راجعين بعد ما يرجعوا يعزمهم على وليمة كبيرة في مروة بعد ما يحجوا ويخلصوا المناسك كلها يعزمهم على وليمة ويرد لهم كل الفلوس مرة تانية فيما عدا ثمن الهدي فقط سبحان الملك في يوم من الايام خارجين ومعاه الصندوق دوت اللي جمع فيه كل النفقات ديت فعدوا وهم ماشيين في الطريق للحج لقوا نفسهم تعبانين قالوا نستريح شويه لقوا امراه كبيره في السن في سن امهاتنا داخله على مزبله اعزكم الله وبتاكل من المزبله فقال لها ما احوجك الى هذا ايه اللي خلاك تعملي كده قالت له نحن اهل قريه ما ذقنا طعاما منذ ثلاثه ايام صعب عليه ابن المبارك وبكى وراح مديها الصندوق كله قال لها هذا لك ولأهل قريتك كلوا وأطعموا من حولكم واشكروا الله عز وجل وراح باصص لأصحابه وقال لهم هذا حجنا في هذا العام احنا كده كأننا حجينا احنا خرجنا وصدقنا في نيتنا والحمد لله وأكرمنا هؤلاء الفقراء ورجع البيت في هذه الليلة أتاه آت في منامه وقال له حج مبرور وذنب مغفور ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة تخيل حضرتك وتخيل حضرتك ان ممكن ننقذ انسان من الموت بنص تمرايه بنتقي بها النار بفضل الله سبحانه وتعالى والحديث العجيب اللي أختم بيه عنصر المواساة بالمال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أنه قال إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد أحيانا ربنا يوسع على حضرتك واحيانا ربنا يوسع على حضرتك مثلا انا يكفيني مثلا في الشهر مثلا 2000 جنيه فربنا يوسع عليا ان ابقى كل شهر مثلا بيدخل لي 10000 جنيه خدوا بالكم يا جماعه احيانا ما بيكونش ده مالي انا احيانا بيكون ربنا رزقني بال2000 اللي انا محتاجهم وال8000 دولت علشان أؤمن إلى حد ما مستقبل أولادي وأطلع على الفقراء واليتامى والمساكين وأكرمهم ده ربنا بيختصني أنا بالنعم دي عشان أكرم الفقراء دولت لكن في ناس ما بتاخدش بالها ما بتاخدش بالها إلا لما المال كله يروح شوف الحديث بيقول إن لله أقواما يختصهم بالنعم مش لنفسهم لمنافع العباد فإن بذلوها خدوا بالكم فإن هم بذلوها أقرها الله فيهم وإن منعوها نزعها الله منهم وحولها إلى غيرهم والحديث كما قلت رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن المواساة الثانية مواساة بالجاه حضرتك راجل موظف وكيل وزارة وزير مدير عام أي أي منصب من المناصب واحد جالك محتاج يتوظف محتاج شغلانه لن يكلفك الامر الا اتصال بالتليفون السلام عليكم ازاي حضرتك معاك فلان الفلاني اهلا يا معالي الباشا اهلا بحضرتك بعد اذنك في شاب طيب عايز يشتغل ممكن لا وظيفه عندك موجوده ان شاء الله طب هبعته لك الله يبارك فيك اهتم بيه وشغله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم اشفعوا تؤجروا احيانا ما بيكلفكش الامر غير مكالمه تليفون لكن في ناس احيانا تبخل يقول لك طب واعملها ليه مقابل ايه انا بخلي المنافع ديت في مقابل ان انا نفعني وانفعك شوف قد ايه أو, أو, أو, أو نفع واستنفع أو أقدم السبت عشان تلاقي الحد أنا بخلي الخدمات ديت حاجات أقدم لها مقابل وهو يقدم لي ليها مقابل اعملها لله وربنا هيكرمك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا الله أكبر تعالوا نكمل مع بعض صور المواساة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
حباه لحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ان المواساة ست أنواع ذكرنا أول نوع المواساة بالمال ذكرنا ثاني نوع المواساة بالجاه النوع الثالث المواساة بالبدن والخدمة ان انت تشوف واحد كبير في السن نفسه يعدي الطريق مش عارف خده وعديه دي مواساة ودي صدقة بتتصدق بيه عليه واحد أعمى ومش عارف يمشي في الطريق وتاخده وتوصله لحد المكان اللي رايحه دي مواساة بالبدن والخدمة واحد آه انت راكب اتوبيس او او مترو او اي قطر ولا حاجة وبعدين راجل واقف تعبان كبير في السن او امرأة كبيرة في السن قوم وقعدهم دي مواساة بالبدن واحد عايز يركب العربية بتاعته ومش عارف يطلعها سنه كبير مش قادر او معاه شيلة ومش قادر يطلعها جارك كبير في السن ومعاه شيلة وهيطلع بيها خمس ادوار قول له يا عمي خلي عنك ربنا يبارك فيك اطلع حضرتك وانا اوصل الحاجة لحد عندك ووصل له الحاجة كل دي مواساة شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين في يوم من الايام راح لامرأة عجوز في أطراف المدينة هذه المرأة عجوز عمياء وعايشة في خيمة يا عيني ومش لاقي حد لا يخدمها ولا يأكلها ولا يشربها ولا يعملها أي حاجة فكان عمر بن الخطاب يروح لها كل يوم يكنس لها الخيمة وينظف لها المكان ويملى لها المية ويحضر لها الأكل ويمشي فجه عمل الموضوع ده مرة اتنين تلاتة وبعدين فجأة بعد كده بقى يصلي الفجر ويروح يلاقي الخيمة متهيئة ومتظبطة ومكنوسة والأكل محطوط والمية محطوطة فسألها من الذي يصنع بك هذا قالت والله لا أدري يا بني رجل يأتيني من أطراف المدينة يفعل هذا كل يوم جزاه الله خيرا فعمر بن الخطاب حب يعرف مين اللي عمل كده فراح مصلي الفجر وبسرعة جري واستخبى ورا الخيمة عشان يعرف مين فلقى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وكان خليفة رسول الله وأمير المؤمنين وهو اللي كان بيعمل كده كان بيروح لها قبل الفجر يعمل كل دوت ويروح يصلي الفجر بعد كده فقال عمر بن الخطاب أنت يا أبا بكر والله لقد أتعبت الخلفاء من بعدك الله أكبر قد ايه ابو بكر الصديق يا جماعه كان بيحلب لاهل الحي الاغنام بتاعتهم كان يجيب الاغنام بتاعت كل بيت ويحلبها لهم ويقدم لهم اللبن فلما اصبح خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له قالوا خلاص ما بقى خلاص يعني بلغه المصري كده اللي عيلي عيلي بقى خلاص لا يمكن يعمل حاجه زي كده فقال والله ما لا يمكن أبدا أن أغير خلقا كنت أفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل يحلب لأهل الحي أغنامهم وهو خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب لما بقى أمير المؤمنين كلكم عارفين قصة المرأة أم اليتامى لما راح عمر بن الخطاب ولقى الأولاد عاملين بيتضاغون من الجوع وراح بيت مال المسلمين ومعه غلامه أسلم وقال له احمل على ظهري جرابا من شحم ومن دقيق ومن سكر وراح شالهم لحد ما وصلهم هناك وقعد هو ينفخ لها على النار وهي تقلب الاكل لحد ما عملت الاكل للاولاد وحطت الاكل قدامهم وكلوا وشربوا وهو عمال مستخبي ورا الشجره واسلم يقول له يا امير المؤمنين لقد اذن لصلاه الفجر قال دعني يا اسلم سيبني شويه كده لحد ما الاولاد كلوا وشبعوا وقعدوا بقى يهزروا ويضحكوا فانبسط عمر بن الخطاب وسعد سعادة عجيبة قال له الآن نذهب لصلاة الفجر قال له إيه اللي خلاك تعمل كده قال جئت يا أسلم وهم يبكون فأردت أن أمشي وهم يضحكون الله قد إيه نعمة كبيرة قوي كان ممكن يقول هو انا فاضي لشويه اليتامى دولت اروح اكلهم ولا اجيب لهم ولا اعمل اروح اصلي لي ركعتين قيام ليل لعل وعسى يمكن نخش بيهم الجنه يمكن الاكرام لهذا هؤلاء اليتامى يكون هو اعظم اثرا واعظم سببا لدخول الانسان جنه الرحمن سبحانه وتعالى الاكرام أو المواساة بالبدن والخدمة النوع الرابع المواساة بالنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم الدين النصيحة إن إنسان يشوف حد وقع في حاجة غلط انصحه واحد جاي يطلب منك نصيحة معينة قدم له النصيحة وكن صادقا اوعى تضلله اوعى تضيعه اوعى تقول له نصيحة توديه في مشكلة انصحه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى جرير بن عبد الله البجلي والحديث رواه البخاري ومسلم بيقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم خدوا بالكم هو بايع النبي على ثلاث حاجات على إن أنا أقيم الصلاة وأوتي الزكاة وأنصح لكل مسلم نصيحة خالصة لوجه الله لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله بعت الغلام بتاعه عشان يشتري له فرس حصان فراح اشترى له فرس جميل جدا وغالي جدا اشتريه له ب 200 دينار فراح قال له يا جرير اهو الفرس اهو قال له بكم قال له ب 200 قال له سبحان الله الفرس ده يسوى اكتر من كده فين الراجل اللي انت اشتريت منه فعايز يقول له يعني طب مش تحمد ربنا يعني الفرس لو يساوي 500 حتى ولا 400 انا يعني اتنصحت على الراجل واشتريته لك ب 200 احمد ربنا قال له لا يعني هات لي بس الرجل فجه الراجل صاحب الفرس فجرير بن عبد الله قال له لقد اشترينا منك الفرس ب 200 دينار أرضيت؟ قال له رضيت قال له ولكن لا نرضى لك إلا بما نرضاه لأنفسنا فلقد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم يا أخي هذا الفرس يساوي أكثر من ذلك إيه رأيك نديك 300 دينار فقال له أنا رضيت بال200 قال له إحنا ما نرضالكش بكده هو يساوي أكثر من كده ترضى ب 300 دينار قال له رضيت قال له طب إيه رأيك ترضى ب 400 قال له يا جرير أنا راضي بال200 أصلا قال له لا لا ترضى ب 400 قال له راضي ب 500 ب 600 لحد ما وصل له ثمن الفرس ل 800 دينار فقال له رضيت قال له اديله ال 600 دينار على ال 200 اللي خدهم يبقى كده خد 800 دينار فقال له يعني ايه اللي خليك تعمل كده رغم ان انا رضيت بال 200 قال له لا نرضى لك الا بما نرضاه لانفسنا وقد بايعت النبي على النصح لكل مسلم هي دي اخلاق المسلمين مش هاجي النهارده واحد حصل له ظروف ابنه هيعمل عملية جراحية ومزنوق في فلوس مش لاقي حد يسلفه اضطر يبيع عربيته عربيته دي تسوى كام خمسين ألف جنيه أقول لك بس فرصة لقطة بقى ما دام هو مزنوق يبقى أم خمسين ألف دي أشتريها منه بخمس تلاف لا بالعكس ده أم خمسين ألف ديت وأنا عارف أن راجل مزنوق ومحتاج عشان عملية لابنه لو أنا أطول أديله خمسين ألف أو ستين ألف فيبقى الحمد لله رب العالمين هي دي البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم طيب رقم خمسة مواساة بالدعاء والاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب دي حتة حلوة قوي نحن عايزين نتواعد ان كل واحد فينا يدعي للتاني بس بظهر الغيب ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل ومفيش أجمل من إن ملك يدعي لك ادعي لكم وتدعوا لي وندعي لبعض كلنا عشان ربنا يكرمنا بالملك الموكل اللي يقول امين ولك بمثل نفسك تتجوز بظهر الغيب قول يا رب جوز اخويا فلان نفسك تتجوزي بظهر الغيب ويا رب جوز اختي فلانه فالملك يقول امين ولك بمثل يبقى انت تتجوزي وهي تتجوز انت فقير وليك جار برضه او صديق فقير قول يا رب وسع عليه بظهر الغيب من غير ما هو يسمع فالملك يقول آمين ولك بمثل فهو يغتني وانت تغتني واحد مريض ويعلم جار أو صديق ليه مريض يا رب اشف فلان يا رب يا رب امسح عنه المرض يا رب فربنا سبحانه وتعالى شو الملك يقول ايه آمين ولك بمثل فربنا يشفيك ويشفيه خلينا عندنا ذكاء في الحب ذكاء في المواساة ان احنا لما نحب الخير للناس ربنا هيكرمنا بان ملائكة بتدعي لنا ليل ونهار انا عايز اقول ان علاج مشاكل الامة الاسلامية كلها في حديث مكون من كلمتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا ولذلك الدرس اللي جاي إن شاء الله يكون درس مفاجأة إن شاء الله وهو الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف قد إيه النبي عليه السلام قلبه فعلا كله مليان رحمة ربنا اللي قال عنه كده بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم يبقى المواساة بالدعاء طب والاستغفار يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الله تخيل حضرتك وتخيل حضرتك وأنا قاعد دلوقتي بقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عد كم مسلم وكم مؤمن خدوا بالكم المؤمنين بس مش في أمة النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم لا ده المؤمنين من أيام سيدنا آدم إلى قيام الساعة خدوا بالكم بقول يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فآخد حسنة بكل المليارات اللي عايشة وكل المليارات اللي ماتت تخيلوا في لحظة واحدة بدعاء واحد والله أقسم لكم بالله هذا الدعاء أنا مثبته في سجودي في كل صلاة إن أدعيه عشان نفوز بالخير ده كله من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة آخر نوع من أنواع المواساة المواساة بالتوجع لهم يجي لك واحد محتاج فلوس وإنت ما معكش فتقول له والله يا أخي يعني زي ما بيقولوا كده العين بصيرة والإيد قصيرة سامحنا والله لو كان معايا كنت وقفت جنبك لكن أسأل الله أن ربنا يفرج همك يا رب ويكرمك ويوسع عليك ويخلف عليك خيرا ويفرج عنك همك ادعي له وحسسه ان انت حزين عشانه احساسك ده لوحده يشيل عنه الهم احيانا لما تخش واحد مريض مثلا لو دخل على دكتور المريض تعبان ومتضايق من المرض اللي عنده احيانا لما يخش للدكتور والدكتور يقول له الف سلامة عليك الف مليون سلامة خير عندك ايه والله يا دكتور حاسس بكذا لا لا لا ابدا ان شاء الله تبقى زي الفل ربنا يبارك فيك والله العظيم انا حزين عشانك بس ان شاء الله تبقى زي الفل وياما حالات خفت وياما وياما شوف احساسه باحساسك بان هو بيتوجع عشانك وانه بيفتح لك باب الامل يخليك انت نفسك بفضل الله تبقى ربنا يشفيك بنسبة ولو 50% من المرض اللي انت فيه بحاجة نفسية كده بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يبقى إذا الإنسان يحاول بقدر الإمكان واحد جاي بيحكي لك مشكلة ما يجيش هو بيحكي لك مشكلة وأنت عمال تضحك وعمال تتريق الراجل تعبان واحد جاي بيقول لك ابني مات على الأقل إن لم تدمع عيناك أمام هذا الرجل فعلى الأقل خده في حضنك وطبطب عليه قول له البقاء لله وقول له الدعاء يعني وعزيه كده عزاء طيب كده وكلمه كلمتين وصبره وحسسه ان ألمك هو ألمي وان حزنك هو حزني وان ابنك اللي مات ده كأنه ابني أنا والله سبحان الملك شوف الأحاسيس دي كلها تجمع المسلمين في بوتقة الحب بفضل الله سبحانه وتعالى وإلا ما كانش أسس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مؤسسة للمواساة في هذا الكون من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده محتاجين ان احنا يواسي بعضنا بعضا واسي اخوانك بالزيارة زور اخوانك في الله المولى عز وجل يقول كما عند احمد بسند صحيح في الحديث القدسي قال حقت محبتي للمتزاورين فيّ وحقة محبتي للمتحابين في إلى آخر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند مسلم إن رجل راح يزور أخاه في الله راح يزوره فأرصد الله له على مدرجة القرية ملكا قال له إلى أين أنت ذاهب قال إلى أخي في الله أزوره قال ألك حاجة يعني رايح له عشان مصلحة ما بينكم قال لا غير أني أحبه في الله قال فأنا ملك أرسلني الله إليك لأخبرك أن الله قد أحبك لحبك إياه وقد أوجب الله لك الجنة بحب إنسان في الله مواساة أحيانا إنسان يكون وحيد طالع في الدنيا لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت وفي احيانا ناس كتيره جدا واحد بيقابل حالات بالمنظر ده يقول لك انا طلعت في الدنيا لقيت نفسي لوحدي ملوش حد فتلاقي الناس بيتزوروا وبيحبوا بعض وبيخرجوا مع بعض ويتفسحوا مع بعض ويقعدوا مع بعض وهو يعني ملوش حد يقول لك مقطوع من شجرة مثل هذا الإنسان لما تروح تزوره وتقعد معاه شوية وتقول له احنا أهلك وحبايبك إن كان ما عندكش أب وأم فأبويا هو أبوك وأمي هي أمك وأنا أخوك واخد بالك وابني هو ابنك وأي حاجة تأمرنا بها تحت أمرك يا سلام قد ايه بتدخل عليه السعادة والطمأنينة والسرور كنت أحيانا لما اروح لزياره بعض المستشفيات كنت الاقي حالات كده غريبه جدا فلان مريض آه، اخوه عنده ابنه وزوجته ووالده وفلان التاني خاله وعمه وعمته و- و- وجوز خالته وفلان مش عارف عنده مين وفلان ده ما عندوش حد فنخش نسلم عليه فيقول جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيكم والله انا مقطوع من شجره لا ليا حد يسال عليا ولا حد يطمن عليا جزاكم الله خيرا والله الناس عماله بتزور اللي حواليا انا ما عنديش حتى حد عندي عندي يسال عليا خالص بالمره مثل هذا لما تخش تطمن عليه وتسلم عليه ولو قدرت تاخد له هديه خدها له بتجبر بخاطر الانسان واللي يجبر بخاطر العبد ربنا بيجبر بخاطره دنيا واخره المولى عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والحديث اللي احنا ذكرناه في اول الدرس شوف قد ايه واحب العمل الى الله سرور اي سرور ايا كان ولو كان حاجه حاجه بسيطه جدا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق سبحان الله ده من ضمن الاشياء الجميله اللي غايبه عن اذهاننا مؤانسه الوحشان انسان مستوحش عايش في بيت لوحده ملوش لا ابن ولا اب ولا اخ ولا زوجه ولا اي حد لو تصدقت عليه في يوم من الايام وانت شاب ما انتش متجوز ورحت قلت له ان شاء الله لو تحب اجي اقعد معاك النهارده اقضي معاك يوم كده و- ونقوم بالليل نصلي قيام الليل ونروح نصلي الفجر مع بعض تؤنسه وتروح ت... ت... ت... يعني تحسسه كده بان في حد بيسال عنه دي صدقه بتتصدق بها على هذا الانسان لو انسان مريض واحيانا بيكون المريض وفي الغالب مش احيانا بيكون قلبه مكسور حتى لو كان غني حتى لو كان عنده اهل وحبايب يحب الناس كلها تحس بالامه وتزوره وتسال عنه فلو رحت زرته النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما من مسلم يعود مسلما يعني يزور مسلما مريضا يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك ركز معايا سبعين ألف ملك يا مسلم تخيل حضرتك راح تزور أخوك الصبحية أو الظهرية سبعين ألف ملك يقعدوا يصلوا عليك يعني يدعون لك وفي الرواية الأخرى يستغفرون لك لحد بالليل ولو زرت بالليل سبعون ألف ملك يدعون لك ويستغفرون لك لحد الصبح سبعين ألف ملك الواحد النهاردة بيقول لشيخ من المشايخ ادعي لي أو لواحد من الصالحين ادعي لي ده أنت الملك الملك اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملك دعاء قريب ومستجاب سبعين ألف ملك هيدعوا لك فكرت مرة كده أن أنت تروح بكرة لأي مستشفى مستشفى سرطان الأطفال مستشفى سرطان الكبار أي مستشفى قسم الحروق أي حاجة من المستشفيات ديت روح خد ولو وردة لو ما كانش معاك فلوس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو وردة خش كده على المريض سلام عليكم وعليكم السلام أخوك وجاي يطمن عليك ومش لازم تقول له اسمك ولا حتى تعرف اسمه أخوك وجاي يطمن عليك قدم له الوردة وادعي له الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات وادعي له الدعاء بقية أدعية الشفاء وسلم عليه وطبطب عليه وامشي ولو قدرت ترقيه جزاك الله خيرا وامشي يا سلام على السعادة اللي هتسيبها في قلب هذا الإنسان على قد ما هتسعده ربنا هيسعدك أذكر في يوم من الأيام كنت بزور مستشفى الأطفال اللي هي سرطان الأطفال 57 357 ولما كنت رايح أزور هناك آه، آه، سبحان الله آه، كنا بنزور كل آه، طفل كده وأحد رجال الأعمال ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيقدم هدية نقدم الهدية ونتصور مع الطفل ونحاول ندخل عليه السعادة فجه عندي غرفتين كده لقيت الأخ المشرف ربنا يكرمه ما حبش يحرجني فراح معدي فبقول له خير قال لي معلش انا مش عايز احرجك قلت له خير بس قول لي قال لي اصل اللي هنا مش مسلمين قلت له سبحان الله ولو كانوا مش مسلمين ايه المشكله زياره المريض غير المسلم جائزه ايه المشكله والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري زار غلاما يهوديا بنية أنه يعرض عليه الإسلام فأسلم الغلام والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يبتسم يقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم ودخلنا على الطفلين وسلمنا عليهم والأهالي كانوا في قمة السعادة إن شيخ مسلم داخل يزور طفل نصراني وأدخلنا عليهم السعادة والفرحة والسرور ولدرجة والله الذي لا إله غيره الاسرتين بقى يقولوا لي والله متابعين برامجك حتى انت يوم الاثنين اللي فات قلت كذا ويوم الثلاث قلت كذا سبحان الله بقيت سعيد جدا جدا ان الناس تستشعر ان في ناس فاهمين دينهم صح وبيطبقوه صح المساله مش مساله تزمت و... و... ومعامله قاسيه هو ده الاسلام يا جماعه نزور الناس لو حد مات نروح نصلي عليه ونروح ندفنه ولو قدرنا نروح نغسله ونكفنه نروح ربنا يكرمكم نواسي اليتامى ونكرم اليتامى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه صلى الله عليه وسلم ندخل السعاده على كل الناس نعطي ندخل السعاده بالهديه البسيطه تهادوا تحابوا من اسباب المحبه اللي بين المسلمين الهديه ولو كانت يسيره حتى كان زمان النساء الكبار زمان ربنا يكرمهم كانوا يقولوا مثال حلو تقول انا غنيه واحب الهديه سبحان الملك ممكن نقدم هديه ولو سواك ولو بونبونايه ولو شوكولاتايه ولو اي حاجه شريط كاسيت عليه درس عن الجنه ولا عن اي حاجه ان احنا نقدم سدهايه عليها معلومه دينيه اي حاجه تقدمها بفضل الله هتكون في ميزان حسناتنا المواساه يا ريت نحرص على ثلاث حاجات قبل ما نطلع الفاصل رقم واحد يا ريت نحاول نزور المرضى الاسبوع ده ربنا يبارك فيكم حتى لو ما كانش قريبنا ولو كان قريبنا يبقى افضل مش قد ايه رقم اتنين يا ريت بالله عليكم يا أغنياء العالم الإسلامي ربنا يبارك فيكم لو كل أسرة غنية كفلت أسرة مسلمة وأنا نفسي أرفع المشروع ده ربنا يبارك فيكم لا تعطوني مالا ولا تعطوا أحدا مالا روحوا أنتم من نفسكم وكلامي واضح روحوا أنتم بنفسكم وادوا الفقير مباشرة ما تدوش حد حاجة روحوا بنفسكم وشوفوا الفقراء واكرموهم لو كل أسرة غنية كفلت أسرة فقيرة طلعته من العشوائيات قعدته في غرفة أو في أوضة وصالة أو حتى في شقة حلوة كده ب 500 جنيه ولا ب 600 جنيه واديته مرتب شهري ربنا يكرمك ويأجرك وتعيش وعيشة كويسة ربنا يكرمك في الجنة إن شاء الله الحاجة الثالثة عايزين ننزل الأسبوع ده نتصدق على الفقراء واليتامى ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب العالمين عايزين نحسسهم بالسعادة عايزين نحسسهم بالروح والتآلف والمحبة والمواساة اللي بين المسلمين ان شاء الله في انتظار تليفوناتكم واتصالاتكم وايميلاتكم بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول
باه لحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم في إيميلات وصلت لنا الآن ربنا يبارك فيكم ويحفظكم الأستاذ محمود راشد بارك الله فيك شيخ محمود كلنا بنحبك في الله ربنا يحبك ويسترك أستاذ محمود الأخت زهرة ما أعرفش الاسم صح ولا لا الأخت زهرة خربش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك على هذا البرنامج الرائع وجعله في ميزان حسناتك وأدخلك الله به أنت والعاملين عليه إلى جنة الفردوس آمين يا رب العالمين إن شاء الله يعني فعلا يعني إخواننا في القناة ربنا يحفظهم يا رب العالمين يعني الكل بيبذل جهود ربنا يبارك فيهم ويجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين الأخت يسرى أه بحبك في الله يا شيخنا ربنا يحبك ويسترك اتمنى انك تدعي لي بالنجاح في دراستي والهدايه ولكل بنات المسلمين ربنا يكرمك يا رب وينجحك ويهديك ويسترك انت وكل بنات المسلمين أنا من الجزائر أرجو من حضرتك الدعاء لي بالفرج ربنا يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين قولوا أمين الأخت ثريا بارك الله فيك شيخنا حبيبي جعل ذلك ميزان حسناتك لا تنسنا محتاجين دعائك ربنا يبارك فيكم كلنا محتاجين دعاء بعض وانا والله النهارده يعني ربنا يبارك فيكم رب العالمين انا جاي مريض جدا جدا بس يعني بركه هذا البرنامج الجميل الواحد بينسى تعبه كله في هذا البرنامج ربنا يبارك فيكم فمحتاج دعائكم يعني آه الاخت حبيبه من الجزائر ارجو من حضرتك الدعاء لي بالفرج والزواج فربنا يبارك فيك يا رب ويجوزك ويجوز كل بنات المسلمين يا رب ويفرج همك ريمي قسطنطينه آه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ادعوا لنا بالهدايه والصلاح ربنا يرزقكم يا رب الهدايه والصلاح الاخت عائشه بتقول عندي 15 سنه وعايزه انتقي بام رافضه يا ريت توجه لها رساله وعايزين حلقة عن تعامل النبي مع بناتي وعايزة أطلب العلم الشرعي وأحفظ القرآن يا ريت حضرتك تقول لي أبدأ منين وإيه الكتب اللي أقرأها في الفقه وفي العقيدة يعني ثلاث أسئلة أول حاجة بنقول لوالدتها ربنا يحفظك مدام هي إن شاء الله يعني عزمت على ان هي تلبس النقاب مش هتخسر حاجه لكن عايز اقول لك حاجه اخت عائشه نعمل حاجتين رقم واحد ما دمت هتلبسي النقاب رقم واحد يبقى مش هتخلعيه لكن لو هتخلعيه يبقى ما نلبسوش من الاول ده اول حاجه الحاجه الثانيه ان احنا نكون قدوه بقى طيبه علشان ما يتقالش المنتقبه ممكن بتعمل كذا او بتسوي كذا عايزين نكون سمعه حلوه كده للاخت المنتقبه رقم اثنين حلقة عن تعامل النبي مع بناتي أنا فعلا مجهز لكم حلقة عن تعامل النبي مع بناتي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة عايزة تطلب العلم الشرعي انا ذكرت قبل كده ان في موسوعه 16 مجلد عاملينها اسمها الموسوعه الذهبيه للطفل والشاب المسلم هي للاطفال والشباب هو معموله مبسطه جدا من الالف للياء العلم الشرعي تقريبا كله معمول في 16 مجلد موجودين باسم الموسوعه الذهبيه اللهم صل على سيدنا ام محمد من اسبانيا السلام عليكم
عليكم يا سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة، أم محمد اس- ال- الاتصال انقطع طيب معانا أمة الله من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ يا أهلا وسهلا والله أنا بحبك في الله يا شيخ ربنا محمود المصري ربنا يحبك أنا ويسترك أنا من سن 10 سنين وأنا بحب حضرتك وبتابع حضرتك جامد الله والله يسترك ويبارك فيك يا رب أنا العالمين عايزة أقول لحضرتك حاجة أنا سني 17 سنة نعم.
اتزوجت من سنتين وزوجي توفى من شهرين ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب يا العالمين.
رب وعندي طفلة صغيرة عندها سنة الله يبارك لك فيها يا رب فعايزة حضرتك تدعي يا عم الشيخ كده إن ربنا يمن علي أنا يعني آه، تدعي لزوجي بالرحمة هو والله يعني ما أقدرش أقول غير كلمة واحدة بس إن هو زوج صالح يعني الله، مبرر والديه الله، الله.
ومنتهى الصلاح يعني ما شاء الله على حسن خاتمته أنا يعني ما شاء الله مش عارفة أقول لحضرتك إيه عنه بس أسأل حضرتك إنك تدعي له والله أنا سعيد وتدعي لي أوي أنا بالهداية سعيد أوي إن أنت بتتكلمي عنه كده ربنا يبارك فيك يا رب والله ربنا يعني مش قادرة أقول إيه عنه بس الله أنا ربنا يكرمك.
يصبرني بس على فراقه يا رب يا رب الواحد ويعو- والله- ويعوضك خير ان شاء الله رب، يا وانت رب.
معاك معاك معاك طفله صح كده معي طفل آه، طيب الط- بنت عندها الطفل- سنة الطفله دي لعل وعسى سبحان الله انا استحضر حديث رواه ابو يعلى باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايتني ادخل الجنه فاذا امراه تبادرني واحده عايزه تسبق النبي للجنه فقلت من انت قالت انا امراه تايمت على ايتام لي فانت معاكي طفله يتيمه ربنا ان شاء الله يأجرك ان شاء الله تحسني تربيتها تكوني في صحبة النبي في الجنة ان شاء الله ربنا انا يكرمك نفسي حضرتك تدعي لي دعاء واحد انا نفسي اكون زوجة لزوجي ده في الجنه فانا عايزه حضرتك تقول لي اعمل ايه عشان اكون زوجة ليه في عشان الجنه تكوني زوجة لي في الجنة لو عايزة كده يبقى لا تتزوجي من بعدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها طب فلو, يا- فلو طب معلش تزوجت كده.
لو تزوجت من بعده أنا طبعا مش عايزك تقعدي من غير جواز بس لو تزوجت من بعده هتكوني آه.
لزوجك اللي بعده في الجنة إن شاء الله إن دخلتوا الجنة إن شاء الله أنا كلكم يعني مع بعض
بيدي يعملوا ان انا بيدي ايه اعمله ان انا يعني حتى لو ربنا يعني عز وجل كتب لي حاجه زوجة وحاجه بيدي ايه اعمله ان انا مش عايزه ان انا اتجوز من بعد نفسي اكون زوجة ليه في الجنه ما انا بقول لحضرتك هو ال- يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها فاللي عايزة تكون زوجة لزوجها ده في الجنة لازم تكون هو ده آخر زوج ليها أما لو كان عايزة تتجوز فكده فتدعي له إن شاء الله ربنا يكرمه في الجنة ويكرمك في الجنة إن شاء الله أنا عايزة الله بس تدعي يكرمك له دعاء واحد تدعي له بالرحمه هو ربنا وتدعي لي انا يرحمه.
ان ربنا يهديني وانا يعني ان شاء الله اخلص شهور العده وابدا في طريق العلم الشرعي ربنا بإذن الله.
يكرمك يا رب ويسترك يا رب يا رب يا ويعوضك رب.
كل خير ويرحمه رحمة واسعة الزوجة الزوجة الكامل زوجنا في الجنة هو الله اسمه كامل يسترك يا رب الله يسترك ويجمعك بيه في الجنة يا رب العالمين جزاكم الله خير يا أمة. آه، الأخت فاطمة أم فاطمة من المغرب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
أرجوك يا شيخ ادعي لجوزي الله يفرج عليه ربنا يا رب يفرج هم وهم المسلمين جميعا يا رب قولوا امين يا رب الله يبارك أرجوك يا فيكم شيخ ادعي له حاضر اسال الله عز وجل ان يفرج همه وكربه وكرب المسلمين اجمعين يا رب العالمين الله اللهم يخليك.
امين يا رب العالمين الله يحفظك يا ام فاطمه وانا ببقى سعيد قوي قوي للمسات الوفاء الجميله دي ان واحده بتتصل مخصوص من المغرب علشان تقول ادعي لزوجي في حين ان احيانا بيكون في آه، يعني آه، واحده مثلا يعني اهو بكتير تقول ادعي له انا وخلاص سبحان الملك حرص المراه على زوجها بالمنظر ده دي علامات وفاء جميله قوي في الامه يا رب يرزقنا نعمه الوفاء يا رب العالمين ربنا يحفظكم ويبارك فيكم الاخ يو... الاخت ام يوسف من مصر ارجو ان توضح لي فانا ارتدي الحجاب مكون من عباءه من الاقطان واسفلها بنطلون وحجاب آه، الراس آه، آه، الراس واسع حجاب الراس واسع وطويل وارتدي شراب لتغطيه القدمين يعني عايزه تقول ان هي بتلبس آه، جلباب واسع و- وشرب واسع وحاجه زي كده فهل هذا هو الحجاب ام لابد من ارتداء النقاب احنا قلنا قبل كده يا جماعه ان النقاب يدور ما بين الوجوب والاستحباب فانت اللي لابسه ده ان شاء الله حجاب ربنا يتقبل يا رب ويبارك فيكي واجرك مين معانا يا أستاذ شريف الاخت سناء السلام عليكم يا ريت نواطي التلفزيون يا اخت سناء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ عليكم السلام اهلا وسهلا يا ريت توطي التلفزيون معلش
د- آه، دلوقتي انا متجوزة واحد ومعاه بنت وم- ومامتها متوفية هي تعتبر يتيمة آه، لا هي ال- ال- اليتم ده اليتم في الانسان هو فقد الاب واخد بال حضرتك فهي ان شاء الله طبعا تؤجري عليها برضو ان شاء الله يعني لك الاجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى ان انت آه، يعني آه، تهتمي ببنت فقدت امها لان يعني سبحان الله وان كان اليتم هو فقد الاب لكن بجد اليتم ال- الاكبر هو فقد الأم لان الام دي هي اللي هي اللي, اللي, اللي ب- يعني بتحن على الطفل وهي اللي بتكرمه وهي اللي بتراعيه وهي اللي بتشوف كل حاجه آه، لكن لان الاب هو العائل هو اللي بينفق فاليتم هو يتم فقد الاب ولكن ان شاء الله ماجوره ربنا يكرمك ان شاء الله آه، الاخت اسيا من المغرب السلام عليكم من الجزائر السلام عليكم من الجزائر السلام عليكم من الجزائر من الجزائر خلاص جزائر المغرب السلام كل- عليكم.
كلهم حبايبنا يعني ربنا يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ريت آه، اختي اسيا وطي ال- آه، التلفزيون شويه اه نوت التلفزيون وي نعم.
صح صح صح اسمح لي اتفضلي يا اختي اسيا جا جا نطلب منك باش تبعد وليدي عنده عام وهو في فرنسا مع ال- مع الوالد ديالو وانا اللي قاعده مع ولادي هنا في الجزائر نعم وهو عنده آه، با مريض آه، صافي عام باش يشفيك.
يديروا له ال- ما نقدرش كيفاش نقولها لك باش يديروا له الاخر la greffe de moelle parce que عنده une aplasie médullaire حضرتك ما نعرفهاش آه، بالعربيه حضرتك آه، قلت فرنساوي صح؟
لا لا لا لا جزائريه ولا الاب جزائري لا ما اقصدش اقصد الكلام اللي أنا سمعته ولد فرنساوي صح؟
صح parce que ما قدرتش نقوله لك بالعربيه نعم طيب عموما حضرتك بتطلبي دعاء بالشفاء صح كده؟
صح طلب طيب.
له الشفاء لوليدي ان شاء الله باش يرجع ربنا هو يا رب- وباباه ربنا يشفيه يا رب ويعفو عنه يا رب العالمين ويمسح عنه المرض يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين آه، آه، اختي بتقول اشكركم على الجهود التي المجهود الذي تبذلونه من فضلكم ونرجوكم ان تحولوا ترجمه الدروس للغه الفرنسيه الحقيقه آه، ربنا يجازي القائمين على قناه اقرا بيقوموا بمجهودات عظيمه جدا من اجل ترجمه ودبلجه هذه الدروس بفضل الله سبحانه وتعالى للغه الانجليزيه وقادم ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى آه، الترجمه للغات كثيره اخرى غير الانجليزيه والفرنسيه وكل ده ربنا بس يعينهم على هذا الخير الذي يقدمونه للعالم الاسلامي وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. ام عمر من مصر السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ انا ممكن اقول لحضرتك عايزه حلقه عن الصلح عشان احنا والصلاة يعني انا ليا في الله، الفتين حاضر.
فما بنتكلمش بعض حاضر والله وجاهز الحلقه والله يا سبحان الله ان انا اصلا مجهز فعلا حلقه والله وعندي في البيت انا اللي ما رضيتش حاضر على عيني حاضر والله ان شاء الله وطلبك ان شاء الله مجاب يكون ان شاء الله ان احيانا ربنا يعني آه، ربنا يذكرني الحلقه اللي جايه النبي آه، الرحمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم واللي بعدها ان شاء الله يكون عن الصلح ان شاء الله و- و- ونسميها ايه نسميها يعني ان شاء الله نشوف بس ايه يعني النبي ونعمه التسامح اي حاجه ان شاء الله هنشوف بس عنوان ليها ان شاء الله آه، الأخ ميمون من فرخانة المغرب أود منك أن تدعو, تدعو لي أن يصلح الله لي ابنتي وزوجتي وجميع أفراد عائلتي ربنا يحفظهم لك ويبارك فيهم ويصلحهم يا رب العالمين ويبارك فيهم جميعا أم زكريا من الجزائر ربنا يا رب يعفى عنها يا رب مريضة بالسرطان ادعو لي بالشفاء ولصديقتي نرمان أو نريمان وأختي مريم وكل مرضى المسلمين أسأل الله عز وجل يعني أن يشفيك وأن يشفي الأخت نريمان والأخت مريم وجميع مرضى المسلمين يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين ويعفى عنهم يا رب العالمين الأخت لبنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ادعي لي أنا اتحجبت الحمد لله ربنا يثبتك ويبارك فيك يا أخت لبنى ويبشرك بالخير وبنتمنى أنا على فكرة نسيت أقول لكم حاجة انا على آه، مع الافتتاح الجديد اللي عامله الموقع من فتره بسيطه عامل حاجه يا جماعه نسيت اقول لكم عليها في اكتر من حلقه عامل حاجه اسمها لوحه الشرف اي حد فيكم سواء من الشباب او البنات او الاباء والامهات او اولادنا اي حد ربنا اكرمه من خلال برنامج ليله في بيت النبي سواء اهتدى اذا كان آه، يعني كان وقع في اي حاجه مخالفه ولا حاجه واهتدى او حد يكون اسلم او حد يكون ترك معصيه او اي حاجه ابعت لنا على الموقع وخش على لوحه الشرف وسجل اسمك ما تقولش انا كنت بعمل ايه ولا تقول لي انا كنت بعمل ايه واحده تقول انا مثلا اتحجبت او واحده تقول انا اسلمت او واحد يقول انا تركت شيء لله سبحانه وتعالى هتتحط الاسماء دي وهيتم الاحتفاظ بالاسماء ديت في لوحه الشرف عندي في الموقع مدى الحياه ربنا يأجركم ويبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء وانا بشكر اخواني واخواتي على التفاعل مع الموقع مع صفحه الفيسبوك وان شاء الله هيبقى في يعني لينك ما بين قناه اقرا وما بين الصفحه بتاعتي ان شاء الله والصفحه اللي معموله عن آه، ليله في بيت النبي قناه اقرا ربنا يحفظهم هم اللي عاملينها صفحة مخصوصة لبرنامج ليلة في بيت النبي هيكون فيها link أيضا من الموقع عندي آه، على أساس اللي عايز يخش على صفحة الفيسبوك بتاعتي أو على التويتر أو على القناة الخاصة بتاعتي على اليوتيوب يخش كل ده من خلال الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري ويخش جوه أيضا هيلاقي الأيقونة أيضا إن شاء الله بعد كده بتاعت قناة اقرأ وده شرف لينا ان شاء الله وهيلاقي ان شاء الله برضو الايقونه بتاعت ليلى في بيت النبي يخش على الصفحه بتاعت ليلى في بيت النبي ربنا يبارك فيكم ويجمعنا معانا الاخت رشا من لبنان السلام عليكم وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اخت رشا اهلا وسهلا معلش الصوت بيقطع آه، كنت بت- دلوقتي سامعني اه ك- اه الصوت كده واصل آه، كنت بتكلم عن ال- ان الواحد الشخص المقطوع من شجره الواحد لازم يسال عليه طبعاً.
ويهتم فيه كتير طبعا
آه، سامعني اه سامع حضرتك يا عم آه، انا كنت عايزه اقول لك على حاجه فكرتني بحاجه بقى لها اكتر من 20 سنه ربنا انا يكرمك.
كان عندي آه، اخويا كان في كليه الهندسه نعم.
في اسكندريه آه، فكان كان معاه بال- بالقسم واحد آه، آه، يعني زميله فعلا مقطوع من شجره نعم فخمس سنين الكلية كان شاب- الشاب ده تقريبا قاعد نايم اكل فارغ ما عندوش حد خالص okay نعم نعم آه و- وكان عارف كل حته يا ريت يعني آه، عارف- اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي لو تروحي المكان فيه شبكه لان الصوت بيقطع بيروح ويجي ف- آه، فخليك خليك واقفه بس في مكان قريب فيه شبكه اتفضلي يا اخت رشا آه كده احسن اه كده احسن ان شاء الله آه طب آه آه، كيف أي كلام برضه الصوت قطع تاني يا اخت رشا معلش لو حضرتك بس تقربي من شباك آه، آه، في اي مكان بس يكون فيه آه، شبكه الصوت الخط قطع معلش لاخت اسماء السلام عليكم يا ريت تحاول تتصل تاني يا اخت رشا سامحينا بس الصوت كان بيقطع فعلا ربنا يبارك فيكي اخت اسماء السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا والله انا مش مصدقه ان انا بكلمك دلوقتي انا بحبك في الله جدا ربنا ووالدتي بتحبك يحبك جدا ربنا يحبك ويسترك يا رب
إيه- يا يا شيخ انا م- عايزاك تدعي الام لانها تالت مره تدخل العنايه المركزه و...
الله يشفيها في يا الشهر في رب الشهر ده وحالتها النفسيه سيئه جدا الله انها يشفيها ويعافيها يا رب العالمين عندها اخواتي صغيرين لا، الحالة النفسية ومتعلقه دي- بيهم جدا نفسها امنيتها في الحياه انها تعيش و- وتفرح الحالة بيهم النفسية ما تتعبش لسبب لأن النبي قال كده وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ربنا لما بيبتلي أي حد يا أخت أسماء بيبتليه عشان بيحبه يعني صدقيني الإنسان حتى في عز مرضه في عز تعبه لما لما لما ينشغل بطاعة ربنا و- و- وبالخير اللي بيقدمه آه، إن شاء الله هينسى هينسى كل حاجة يعني سبحان الملك والله العظيم يا جماعة من بركة هذا البرنامج يا رب ديم علينا هذه النعمة يا رب إن إحنا نقعد نتكلم عمرنا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجدت البركة في حاجتين لما أجي أتكلم عن النبي أو أجي أتكلم في تفسير بعض آيات القرآن لقيت البركة بتحل في الحاجتين دولت يعلم ربي إن أنا بقالي يومين والله رائد والله ما دريان بالدنيا خالص من التعب لكن قلت إن شاء الله أتوكل على الله ما دمت رايح أتكلم عن النبي إن شاء الله البركة هتحل سبحان الله دخلت الحلقة ربنا يبارك يا رب العالمين اه لسه تعبان شويه بس بس فعلا حاسس ان انا قادر اتكلم وحاسس النشاط والحيويه دبت في جسم الواحد بمجرد ان احنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولي لي ما تزعليش الانسان لما يبتلى يعرف ان ربنا بيحبه وان الله اذا احب قوما ابتلاهم آه الاخ تائب آه اخ اسمه مسمي نفسه تائب جزائري أخي الشيخ الفاضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الله علي بحفظ القرآن الكريم ولكن قابلت قابلت إحسان الله بالجفاء وابتعدت و- و- و- وابتعدت عنه المعاصي مثل كذا وكذا أما الآن فقد تاب الله علي توبة نصوحة وردني إليه ردا جميلا فهل يقبل الله مني توبتي طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع ارجع لربنا وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين وترجع إن شاء الله تختم القرآن تاني ويعني ربنا يكرمك وانسى بقى اللي فات ده خالص وأكثر من الاستغفار الأخت مين؟ الأخت رزيقة الأخت رزيقة من فرنسا السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه نتكلم معك حبيت حبيتك تعطينا نصيحه على قطع الرحم من فضلك حاضر على عيني حاضر واحنا احنا يا اخت رزيقه في في من ضمن حلقات ليلى في بيت النبي لو دخلتي على موقع قناه اقرا او على الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري هتلاقي فيه حلقه عاملينها مخصوص اسمها النبي وصله الرحم هذه الحلقه اسمعوها و- وهتشوفوا بفضل الله قد ايه صله الرحم دي والله العظيم سبب الخير سبحان الملك أنا في حديث من أغرب ما قرأت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بيقول صلة الرحم وحسن الخلق يزيدنا في ال... يزيدنا في, ال... في يزيدنا في الرزق وإيه و... ويعمرنا الديار ويكثرنا يعني في... معلش اللفظ راح مني ي... ي... ي... صلة الرحم وحسن الخلق يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار نعم ان الانسان فعلا عمره بيطول ودي حقيقه فعلا على فكره لان ورد حديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى يعني يؤجل له في اجله فليصل رحمه والزياده زي ما قلنا في قضاء مبرم وقضاء معلق ممكن تكون الزياده بالبركه في العمر وممكن تكون زياده حقيقيه في العمر سبحان الملك فربنا يكرمك خشوا على الحلقه واسمعوها ولو تيسر ان شاء الله نحن نعرج بالكلام عن صله الرحم حتى لا نكرر ان شاء الله نفعل ان شاء الله آه الاخت الأخت رشا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك يا رب ربنا يرفع قدرك يا رب العالمين ويزيدك علم إن شاء الله آمين يا رب العالمين أنا مبسوطة يا شيخ إن أنا بكلم حضرتك خالص ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب ربنا يبارك فيك ادعوا لي يا شيخ بالثبات يا رب ربنا يثبتك يا رب ويثبت جميع المشاهدين ربنا يبارك فيك يا شيخ والله اني احبك في الله ربنا يحبك ويسترك يا اختي الفاضله ويبارك يا شيخ انا عايزه اقول لحضرتك بس ادعي لاختي بان ربنا يهدي لها جوزها يا رب يهديهم يا رب يا رب يهدي الازواج كلهم والزوجات يا كلهم رب يا شيخ ويحبب المسلمين في بعض يا رب العالمين ادعي له يا شيخ ان يهدي لها جوزها يا شيخ يا ربنا يهديها لها يا رب العالمين ويتوب. وانا عايزه اقول حاجه بس سؤال معلش اتفضلي
انا داخله على مشروع خطوبه او حاجه زي كده نعم.
يعني فعايز حضرتك تدعي ان ربنا يكرمني في الزوج ده شوفي اخلصي النيه لله سبحانه وتعالى ان انت عايزه تتجوزي علشان تقيمي بيت مسلم يعيش على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتاكدي ان ربنا هيبارك لك في البيت دوت وابداوا حياتكم بطاعه عشان تختم بطاعه لو بدانا حياتنا بمعصيه المعصيه بتغبر حياه الانسان وبتضيع ال ال سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما كتير من الأزواج كانت الفرقة اللي ما بينهم بسبب الذنوب إن الزوج بيذنب وهي مش سائلة ما بتقولوش اتق الله باللين وبالرحمة طبعا هي بتذنب وهو ولا كأنه شايف بسبب ذنب واحد من الاثنين او بسبب ذنوب من الاثنين يفرق بين الزوج والزوجة ويتشتت الاولاد ربنا يحفظ بيوت المسلمين بطاعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الاخت مريم وافي نشكرك على هذا البرنامج ونرجو منك ان تفسر لي كيف نعرف ان الله استجاب منا صلاة الاستخارة هو ما فيش علامات معينة للاستجابة لكن احنا بنعمل صلاة الاستخارة واحنا قلنا ما فيش صلاه معينه اسمها صلاه الاستخاره انما في دعاء الاستخاره ان انا بقول دعاء الاستخاره بعد اي ركعتين من دون الفريضه اي ركعتين سنه طب ما كانش وقت سنه ولا وقت ف... ولا وقت حاجه زي كده خلاص اصلي ركعتين بنيه الاستخاره ما فيش مشكله وبعدين مش لازم بقى اشوف في الرؤيه كذا ولا حاجه لكن انا بستخير ربنا وانا على الحياد لا هعمل ولا مش هعمل انا على الحياد مسلم امري لله سبحانه وتعالى ثم امشي في الموضوع ان تيسر هي دي نتيجه الاستخاره وان تعسر ايضا دي نتيجه الاستخاره مين معانا يا الأخت سميرة من أسبانيا السلام عليكم السلام عليكم أخت سميرة السلام على السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ريت أخت سميرة نوطي التلفزيون وأي حد يتصل ياخد باله من الموضوع ازيك ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا بحضرتك
والله احنا بنحبك كتير يا محمود يا مصر ربنا يبارك في حضرتك ارجوك عايزك تدعي لي مع جوزي حاضر على عيني حاضر ربنا يبارك لك فيه ويحفظه لك يا رب العالمين وان شاء الله قريبا ان شاء الله نكون عندكم في اسبانيا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ربنا يحفظك يا اخت سميره الاخت زينه آه السلام عليكم وعليكم السلام عندي سؤال طب الاخت بسمه السلام عليكم اخت بسمه السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام اتفضلي يا اختي بسمه مع حضرتك انا كنت عايزه اسال بس حضرتك انا عندي اختي نعم كان زوجها رمى عليها يمين طلاق مرتين نعم وكانت حصلت مشكله من يومين ورمى عليها الطلقه الثالثه الثالثه نعم بس كانت في غضب وكده فهل دي وقعت ام لا طيب بصي يا اختي بسمه انا دايما دايما افتي دايما في الطلقه الاولى والثانيه اجي عند الثالثه انسحب ليه انسحب لاني ما احبش اني ان انا افت في الطلقه الثالثه الا في وجود الزوج والزوجه لازم يكونوا الاثنين عشان اعرف هو قال ايه وهي قالت ايه وال وال وال والواقعه حصلت ازاي علشان ما اقدرش افت على الهوا مباشره بوقوع طلقه ثالثه ويتخرب البيت وانا مش عارف ايه ملابسات الموضوع فاحتاج طبعا اتصال الزوج نفسه ربنا يبارك فيكي آه، الاخت بسمه الاخت بسمه من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم
وي وعليكم السلام اتفضلي يا اخت بسمه وعليكم السلام
عليكم السلام اتفضلي يا ريت نوطي التلفزيون يا جماعه عشان آه، بيعمل صدى صوت اتفضلي يا اخت بسمه وي آه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا بسمه من فرنسا يا اهلا وسهلا بحضرتك والله إح- احنا بنحبك في الله ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب ويحفظك يا رب العالمين
امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين انا عاوزه اسال حضرتك سؤال اتفضلي
آه انا زوجي انا كنت اتز- اتجوزت لكن زوجي كان يعني آه، م- مش طيب معايا يعني هو اتجوزني عشان آه، مصلحه سبحان الله وبعدين لما حملت منه آه، قام قال لي اعتقد سبحان الله يعني آه، اجهاض ايوه ايوه نعم وبعدين جهضت نعم فانا مذنبه ولا
ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني, يعني- يعني طبعا احنا م- م- يعني موضوع آه، ربنا يبارك فيك يا اخت بسمه معلش الوقت آه، ازف موضوع الاجهاض ده يا جماعه ان شاء الله نبقى نخصص له حلقه على الموضوع ده لان الموضوع خطير جدا جدا ان ناس كتيره جدا عندها يعني آه، زوج مثلا ممكن آه، يأذي زوجته وي- وي- ويقتل ابنه بسبب انه مش عايز يخلف آه، مع ان ده رزق وغيره ممكن يتمنى ضفر عيل ربنا يبارك فيكم انا هوضح المساله اذا كان الاجهاض قبل آه، ال- ال- اول اربع شهور واذا كان قبل بعد الاربع شهور الموضوع فيه تفصيل فقهي نبقى نقوله بعدين لان فاضل دقيقه واحده ندعي فيها ونؤمن ان شاء الله وما ننساش الواجب ان شاء الله صيام صيام الاثنين والخميس وقراءه جزء قران يوميا وبالله عليكم حاجتين تانيين نعملهم زياره مريض وادخال السعاده على اسره فقيره هذا الاسبوع ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمه ارزقنا جميعا حسن الخاتمه ارزقنا جميعا حسن الخاتمه اسقنا من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله واغث اخواننا في سوريا وفي اليمن وامنا جميعا في اوطاننا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز